احنا في انجيل يوحنا خلصنا اصحاح 17 وقفنا عند اخر آية في الاصحاح ربنا يسأله المجد بيختم صلاته الوداعية بقوله وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم احنا اتكلمنا عنها بسرعة عرفتهم اسمك ربنا يسأله المجد جه للعالم عشان يعرفنا الإله الحقيقي لأنه يمكن قبل المسيح اليهود عارفين ربنا بس من بعيد وبقية الشعوب اغلبها مش عارف ربنا واللي منهم بيدعي انه عارف ربنا عارفه غلط فالمسيح له المجد لما جه جه عرفنا من هو الاله الحقيقي ولما كان بيكلمنا عنه كان بيكلمنا عن ابوه السماوي يعني مش شخص بعيد عنه مش زي اي نبي او انسان بيتكلم عن ربنا اللي ما شافوش ومش عارفه المسيح لو المجد بيتكلم عن ربنا ابوه السماوي عشان كده في اول انجيل يوحنا يقول الله الاب لم يره احد قط ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن ابيه هو اعلن عنه فنقدر نعتبر ان كل حياة المسيح له المجد على الارض وكلامه كان اعلان عن الله الحقيقي كان تعريف الناس بالاب السماوي لكن لحسن حد يفتكر انه عرف الاب تماما يقول عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليه معرفة ربنا موضوع يبتدي لكن ما يخلص يعني كلنا نقدر نقول نعرف ربنا والحقيقة كلنا نقدر نقول ما نعرفش ربنا يعني ايه نعرفه وما نعرفوش يعني مهما عرفنا ربنا تظل معرفتنا بربنا محدودة جدا واللي ما نعرفوش اكتر من اللي نعرفه ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في كورنثوس 13 لما يقول الآن أعرف بعض المعرفة يعني معرفتنا بالله تفضل دايما بعض وده موضوع انشغل به بعض اللاهوتيين الكبار زمان في القرون الأولى هل يجوز لإنسان أنه يقول أعرف ربنا تماما ولا لا حدش يقدر يقول كده لكن كمان مش معنى كده ما نعرفش ربنا احنا نعرفه بس ايه نعرفه وهنعرفه وهنفضل نعرفه الى اخر الدهور لانه ما يعني ما يتلمش ابدا ما يخلصش ابدا فهنا بيقول عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليه لان مهما الواحد له علاقة بربنا كل ما يقرب من ربنا يحس انه بيعرفه جديد او بيعرفه لاول مرة نذكر هنا قصة ايوب الصديق في آخر إصحاح في أيوب الصديق يقول له بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي يعني إيه الكلام ده يعني أيوب البار اللي بقاله سنين طويلة بيصلي وخاف ربنا وعارف ربنا كويس بعد الخبرة اللي اجتازها دي قال له كل اللي فات كوم واللي أنا فيه النهاردة كوم تاني كل معرفتي بيك قبل كده حاجة ومعرفتي بيك النهاردة حاجة تاني عشان كده في أول يوحنا 17 ربنا يسوع وهو بيصلي يقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك يعني الأبدية كلها رحلة معرفة لله موضوع ما يخلصش كل الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي يسوع المسيح الذي أرسلته لأن معرفة الله موضوع لا ينتهي لأن شخص الله له كل المجد إله غير محدود كل ما تقرب منه تقول له يا رب كأني بعرفك لأول مرة كأني بشوفك لأول مرة وكل أمور الله يسري عليها هذا الموضوع يعني كلام ربنا في واحد يقول أنا عارف الإنجيل كويس أقول له لا حكاية عارفه كويس دي مش مظبوطة قول انا عارف الانجيل لكن لسه بعرفه وهعرفه واللي ما اعرفوش اكتر من اللي اعرفه ليه لان زي ما الهنا غير محدود كلامه كمان غير محدود اسراره غير محدوده يقول في المزمور الكبير يقول لكل تمام رايت منتهى اما وصاياك فواسعه جدا يعني اي حاجه في الدنيا لها اخر لكن كلامك يا رب ملوش اخر يعني ايه ملوش اخر ما عدد الايات معروف عدد الاصحاحات معروف لكن مقصود ان ما يخفيه الكلام من اسرار ومن اعماق لا نهاية له يدخل تحت بند معرفة الله عرفتهم اسمك وسأعرفهم كل علاقة بالمسيح له المجد هي علاقة بالثالوث الأقدس لأنه لما تقرب من ربنا يسوع المسيح يكشف لك عن مجد الآب بالروح القدس والحكاية دي بتلخبط الناس يعني أنا بعرف ربنا المسيح له المجد ولا الله الآب ولا الروح القدس ما كله في الآخر بيوصل لبعضه كل ده بيوصل لبعضه أنت لما تقرب من ربنا يسوع المسيح طب هو المسيح قال عن نفسه قال إيه قال أنا ابن الله يبقى تعرف أبوه السماوي طب والروح القدس فين ما هو ساكن فيك عشان يشرح لك ما هو الاب وما هو الابن والموضوع ما يبقاش معادله كده عقليه لا ده يبقى موضوع علاقه شخصيه يعني بينك وبين ربنا عمار وعشره ما يبقاش خاضع للمعادلات النظريه لكن يبقى موضوع شخصي موضوع معرفه موضوع اختبار موضوع عشره فيبقى ربنا بالنسبه لك معرفه شخص لشخص عرفتهم اسمك وسأعرفهم معرفة ربنا توصلنا لحاجة مهمة ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم دي بقى يوحنا انشغل بيها في رسالته الأولى وشرحها بالتفصيل ازاي ان اللي يعرف ربنا لازم يبقى فيه حب واللي, ما يعرف واللي يقول انه يعرف ربنا وما يكونش فيه حب ربنا يبقى ما يعرفش ربنا المشكلة في الزمن ده ان في ناس كتيرة بتدعي انها تعرف ربنا بس ما عندهاش حب تحبش ربنا وما بتحبش الناس لكن يعرفوه يعرفوه على اعتبار ايه يعرفوا عنه معلومات قروا عنه كتب سمعوا عنه معجزات طب وبعدين لا دي مش هي دي المعرفة اللي بيتكلم عنها ربنا يسوع خالص اليهود في الزمن ده كانوا يعرفوا المسيح بس المعرفة السطحية العقلية ورفضوه هل ينطبق عليهم الكلام ده لا ما ينطبقش اللي يعرف ربنا صح لازم تتملي حياته حب والاثنين دول متوازيين من قال انه يعرف الله وهو لا يحب اخاه فهو كاذب يقولها كده يوحنا وليس الحق فيه يعني كذاب اللي يقول اعرف ربنا ومش قادر يحب الناس يبقى ما عرفش ربنا حتى لو قرا عنه عشرات الكتب حتى لو ذاكر الانجيل مذاكره من الجلد للجلد معرفة الله هي دخول الى قلب الله فالواحد يغرف من ربنا انت لما تعاشر شخص وتقرب منه تاخد من صفاته طب الله محب اذا عرفت الله محب هتبقى انت ايه كمان تبقى انت كمان محب كل لما الواحد عرف ربنا كل لما قلبه وسع وعشان كده لما الواحد فينا يبقى ضعيف في محبة الناس او مش قادر يسامح او مش قادر يحب اخوه او مش قادر يعذر نقول له ايه نقول له اعرف ربنا اعرف ربنا لما تقرب من ربنا هتلاقي نفسك عندك حب ما كانش عندك قبل كده عندك طاقة ما كانتش جواك قبل كده لأن الكتاب يقول محبة الله انسك انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتلم يعني كأنه ربنا دلق على قلبك محبته بالروح القدس قلبك ضيق مش بيعذر لا هيعذر بس اعرف ربنا قلبك ضيق يميز يحب فلان ويكره فلان قرب بس من ربنا هتلاقي نفسك بتحب كل الناس ايا كانوا عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب ادي غرض ربنا يسوع المسيح ده الغرض النهائي لرسالته غرض ربنا يسوع المسيح انه يخلينا شبهه شبهه في ايه قبل اي حاجة هو الله محبة واحنا كمان نبقى ايه نبقى محبة هو ده غرضه ليكون فيهم الحب الذي احببتني به حتى الحب ربنا يسوع مش بينسبه لنفسه ينسبه لله الاب احنا طبعا خدنا على الطريقه بتاعت ربنا يسوع في الكلام كل ما له ينسبه لمين للاب وهو قال كده كل ما لي فهو للاب وما له هو لي ف وده طبعا من اتباع ربنا يسوع المسيح لكن دي حقيقه ان زي ما الله الاب يحب الابن جدا والابن يحبنا جدا ينقل الينا محبة الله الاب عشان نقدر احنا نحب الناس جدا مفيش واحد فينا هيقدر يحب الناس ان ما كانش يح- يتمتع بحب ربنا يعني ايه المحروم من الحب ما يعرفش يحب دي قاعدة الطفل اللي اتربى مثلا في جو ما فيهوش حب يطلع ما ما يعرفش يحب ليه ما يعرفش يحب ما عندوش ما عندوش من النوع ده ما شبعش بحنان اب وام باهتمام اخوات عشان كده تلاحظوا اللي تربوا في ظروف قاسيه بيبقوا فيهم عنف وبيبقى فيهم انانيه وحاجات زي كده لكن ال- اللي شبعان بالحب بيقدر يحب طيب مهما خد من حب والديه او حب اللي حواليه هيفضل حب محدود هيدي في الاخر حب ايه محدود برضه الوحيد اللي يقدر يدي حب غير محدود هو اللي شبعان بحب ربنا لأن حب ربنا غير محدود فربنا عشان يطالبنا أن نحب الناس بلا حدود بيدينا حب غير محدود بيدينا حب هكذا هكذا يعني بلا حدود هكذا أحب الله العالم ملهاش آخر الكلمة دي حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية بلا حدود ربنا بيحبنا ف- في أول الليلة اللي احنا فيها دي اللي هي ليلة صلب المسيح له المجد لما قرينا يوحنا 13 يقول الكلمة دي يقول إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى إلى المنتهى يعني إيه؟ يعني ملهاش آخر إلى نهاية الظهور محبة ربنا ثابتة بلا حدود وبلا شروط اللي يتمتع بالحب ده اللي يشبع بمحبة ربنا اللي بيحس ان ربنا بيحب كل الحب ده هيبقى سهل عليه يحب الناس حتى اللي بيعذبوه حتى اللي بيظلموه حتى اللي بيأذوه عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم عارفين بقى لما نعرف ربنا وقلبنا يتملي بمحبة ربنا ايه اللي يحصل يبقى المسيح فينا يعني ايه المسيح فينا بقى يعني يبان علينا اكون انا فيهم يبقى الحب بقى فيهم والمسيح له المجد بقى هو نفسه فيهم لان مصدر الحب هو ربنا يسوع له المجد فالإنسان لما يقرب من ربنا ويمتلئ قلبه بالحب يبان عليه المسيح يبان في حياته المسيح يكون المسيح فيه وده سر عجيب جدا ليه كل الأديان الأخرى والفلسفات الأخرى هي تبعية شخص لنبي أو رسول أو شخص آخر بتمشي ورا شخصيته بتمشي ورا أفكاره المسيحية فيها سر غريب أوي هي مش تبعية فقط للمسيح ولكن هي المسيح فيهم عشان كده اسمنا مسيحيين مش بس لأننا نتبع المسيح صحيح المعنى ده مقبول لكن السر الأعمق أن المسيح يسكن فينا بالروح القدس وعلى قد ما تقرب على قد ما يبان المسيح عليك ويبان بصفاته ويبان بمعجزاته ويبان بأعماله ويبان بمحبته ويبقى العالم كله اللي ما شافش المسيح يقدر يشوفه بدل المرة مئة مرة وألف مرة ومليون مرة بس لو المسيحيين مسيحيين عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم ودي كانت آخر كلام ربنا يسوع له المجد في ليلة صليب آخر صلاته طبعا صلاة المسيح دي تقولوا تستحق الحفظ طبعا تستحق التأمل كل يوم تستحق ان احنا نقعد ننشغل بيها ونفكر فيها انا شاعر ان انا يعني اثرت جدا في عرضها لأنها غنية جدا بالمعاني فيها حب غير محدود من المسيح لتلاميذه فيها أسرار عن علاقة المسيح بالآب فيها رؤيته للعالم كله وخلاص العالم من خلال تلاميذه فيها وعد بالحفظ أن المسيح بيحفظنا وبيطلب من الآب يحافظ علينا من الشرير فيها كلام عن الأبدية وأمجاد الأبدية فيها طلب من المسيح ان ان بتوع المسيح له المجد خاصته يبقوا معاه الى الابد عشان يتفرجوا على مجده فيها غنى غير محدود فطبعا انا اتمنى ان انتوا ترجعوا تفكروا فيها وتتاملوا فيها واللي يقدر منكم يحفظ هذه الصلاه يغتني باسرار قال يسوع هذا يعني صلى الصلوه دي وخرج مع تلاميذه الى عبر وادي قدرون حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه يعني المكان ده كان ربنا يسوع له المجد يتلم مع تلاميذه يقضوا ليلة صلاة يعلمهم حاجة خاصة بينه وبينهم يعني المكان ده كان معروف مكان خلوه ودي معناه ان المسيح له المجد كان له قعداته الخاصة مع تلاميذه وكانوا دايما ميالين للمناطق الخلوية الهادية عشان يسلمهم حاجات كتير فيهوذا مسلمه مسلمه يعني الذي مزمع ان يسلمه يسلمه اليد باليهود والمسيح له المجد لو كان عاوز يهرب من الصليب ما كانش راح مكان عارف ان يهوذا عارف وعارف ان ده المكان المعتاد اللي بيتقابلوا فيه طبعا المسيح هو اللي مرتب كل حاجة فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح ندخل بقى على ايه ازاي يمسكوا المسيح ويحاكموه ويصلبوه فيهوذا تقدم هذا الموكب المزعج يهوذا الخائن يهوذا التلميذ اللي قال عنه في الصلاة قبلها بساعات لم يهلك أحد منهم إلا ابن الهلاك يعني هو اللي اختار لنفسه كده خد خدام وعساكر من عند رؤساء الكهنة في الوقت ده نفس الكهنة كان لهم عساكر ازاي انتوا عارفين ان اليهودية كانت مستعمرة للرومان وكان في حامية رومانية تحكم المناطق دي لكن في نفس الوقت في عساكر مخصوصة يحرسوا الهيكل كانوا يسموهم عسكر رئيس الكهنة او جند الهيكل جند الهيكل دول بعضهم كان يهودي عشان يحافظ على الهيكل هو ما يهوذا ما يقدرش يروح لبيلاطس يقول له هات لي عساكر نقبض على المسيح مفيش بينه وبين بيلاطس كلام هو اللي يقدر يتآمر معاهم اللي عايزين يخلصوا من ربنا يسوع اليهود فراح لرؤساء الكهنة وعملوا المؤامرة فبعتوا معاه العساكر بتوع الهيكل طبعا دي بتخوفنا ليه لألا نكون نحن اللي جوه الكنيسة اللي بنخدم ربنا أول ناس نسلمه أول ناس نصلبه لا يكون كده يعني مش اللي تآمروا عليه الجماعة الطيبين البسطة اللي في, اللي في الحواري اللي كانوا يحبوا يسمعوا وعظه ويجيبوا الغلابة عشان يشفيهم مش هم دول اللي سلموا المسيح اللي سلموه تلميذه ورؤساء الكهنة وجند الهيكل حاجة تخوف يعني أقرب الفئات للتقوى الناس اللي المفروض مسؤول عن التدين كانوا أول ناس يسلموا المسيح وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح هم طبعا متوقعين إيه أن التلاميذ اللي 12 على الأقل هيخبطوا في العساكر والعساكر هتخبط فيهم هتبقى شغلانة عشان يمسكوه يعني فعاملين حسابهم لو حصل ضرب يعني فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه كذا مرة يوحنا يأكد في إنجيله إن المسيح له المجد ما كانش عنده مفاجآت كان كل حاجة حسب الخطة اللي هو رسمها فخرج وطبعا احنا قبل ما يخرج عرفنا من بقية الأناجيل انه قضى شوية وقت يصلي بحرارة شديدة وبوجع حتى تصبب عرقه كقطرات من الدم في بعض الأمور ما ذكرهاش يوحنا زي ما قلنا في أول خالص إنجيل يوحنا لأن بقية الأناجيل ذكروها زي صلاته في جسيماني فبعد ما خلص صلاة قال لهم ساعتي قد جاءت خرج يسوع خرج يعني طلع لغاية باب البستان ده عشان يقابل العساكر اللي جاي يبقى أول واحد يقابله بدل ما يستخبى ورا تلاميذه لو هو شخص عادي وقال لهم من تطلبون طبعا الدنيا ليل وبعض جند الهيكل ما يعرفوش المسيح وهم كلهم شبه بعض في الزمن ده فلما لقى العساكر جاية قال لهم انتوا عاوزين مين أجابوه يسوع الناصري وده كان لقبه المشهور قال لهم يسوع أنا هو أنا هو تفكركم بحاجة ده كل إنجيل يوحنا أنا هو ده اللي يعد منكم يلاقي عدى 15 مرة أنا هو قبل كده ده كل كلام المسيح أنا هو وطبعا احنا قلنا المغزى الأساسي لكلمة أنا هو يعني إيه أنا هو الله أنا يهوى أنا إلهكم عشان كده تلاحظوا حاجة غريبة قال لهم يسوع أنا هو وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم يعني يهوذا وسطيهم وعارفه طبعا فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض غريبة جدا طب دول جايين يمسكوا المسيح ومستعدين يدخلوا في أي معركة لو التلاميذ هاجوا وماجوا عشان ياخدوا المسيح بأي طريقة ده مجرد قال أنا هو وقعوا رجعوا لورا وقعوا هل ده إشارة واضحة إلى مجد المسيح وجبروته ولا لأن هم كان الإيمان بيداعب قلبهم خايفين منه يكون إله بجد لكن هم مضطرين يسمعوا كلام رؤساء الكهنة مش عارفين لكنها تثبت جبروت المسيح انه لو حب يخلص منهم كان ممكن يخلص منهم بسهولة جدا ده مجرد قال انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض فسألهم ايضا من تطلبون هم سألهم تاني بمنتهى الهدوء بمنتهى السلام اللي وعد بيه تلاميذه لما قال لهم ايه سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم لا تضطرب قلوبكم طبعا اللي يقف موقف زي كده لازم قلبه يضطرب لو هو شخص عادي ان الناس جايه تمسكه بعساكر وسيوف وسلاح وفي نص الليل وشغلانه لكن المسيح له المجد طبعا لا يضطرب لانه صاحب السلام قال لهم تاني من تطلبون طب المسيح له المجد بيكرر السؤال ليه يمكن بدي فرصة الناس تراجع نفسها انتوا عاوزين مين وكأنه عاوز يقول لهم عاوزين مين وعاوزينه ليه وايه اللي جابكم السعادة وزي ما ذكر بعض الاناجيل قال لهم انتوا خارجين عليا بالليل ليه ما انا كنت معاكم طول الايام وقدام كل الناس وفي الهيكل ما مسكتونيش ليه عاوز يقول لهم الحركات دي حركات عدو الخير بتاع الضلمة مش بتاع النور عشان كده قال لهم لكنها ساعتكم وسلطان الظلمة المؤامرة دي وراها إبليس وده شغل الشياطين شغل الضلمة مش شغل النور لو انتوا ليكوا حق في قضيتكم تعالوا امسكوني وانا بوعظ تعالوا امسكوني الصبح في الهيكل لكن انتوا ملكوش حق في اللي بتعملوه كل ده متضمن في كلمة من تطلبون بتطلبوا مين بتطلبوا ملك يتوج عليكم ويخلصكم من خطاياكم ولا تطلبوا يسوع الناصري الطيب اللي حبكم وشفى مرضاكم عشان تخلصوا منه لحسن صوته بيزعج الشر اللي فيكم نقاوته تبكتكم على خطاياكم عاوزين تخلصوا منه ليه ايه اللي عمل وحش من تطلبون فقالوا يسوع الناصري اجاب يسوع قد قلت لكم اني انا هو الحتة دي طبعا تعرفين في ناس بتقول شبه لهم شبه لهم المسيح عمال يكرر انا هو انا هو ويوحنا بيأكد ان يسوع مسلمه كان وسطهم كان متقدما يعني حتى لو ادعينا ان دول مش عارفينه طب يهوذ اللي معاشره ثلاث سنين ونص اللي انجيل اخر يقول انه جاء وقبله فيسوع له المجد بكته وقال له أبو قبلة تسلم ابن الإنسان يا يهوذا كل ده طلع شبه لهم وهم يعني بالسذاجة أن يعملوا كل الكتيبة دي عشان يمسكوا واحد غلط ورؤساء الكهنة يحاكموا واحد غلط وبيلاطس يعدم واحد غلط وكل الآلاف اللي طلعت تتفرج كل دول عمرهم ما شافوا المسيح فيطلع واحد غلط هذه السذاجة هذا الادعاء الكاذب الساذج طبعا محاولة لتضييع الخلاص عن البشرية كلها محاولة من الشيطان لأنه لو لم يكن المسيح هو المصلوب من أجلنا يبقى ما حدش خلص يبقى احنا كلنا ضعنا وحكم علينا بالإعدام إلى الأبد لكن مين اللي يرفع حكم الإعدام إلا المسيح الإله الحقيقي مفيش غيره فطبعا هذا الادعاء إذا كنا نسلم أن الإنجيل حقيقي ودين لها ورجعها وخلفيتها شهادة دقيقة انه مفيش مجال للتشكيك ابدا في ان المسيح هو الشخص الحقيقي اللي اتمسك قد قلت لكم اني انا هو فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون لو انتوا عاوزيني خلوا دول يمشوا برضه عجيب ربنا يسعى المسيح عادة الإنسان لما يدخل في ضيق شديد بيبقى محتاج قوي الناس تبقى حواليه وربنا يسعى المسيح عشان يعبر لنا بناسوته عن هذا الاحتياج الطبيعي في بقية الأناجيل يقول لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة بكتهم كذا مرة قال لهم ما تقعدوا معايا ساعة كأنه محتاجهم وأظهر إنهم ناموا وسابوه ولما جه وقت الجد وقت الضرب بقى وقت البهدلة قال لهم انتوا عاوزين مين يسوع الناصري سيبوا الجماعة دول يمشوا يعني المسيح لو المجد كان حريص انه يدخل المعصرة ايه زي ما قال عنه العهد القديم وحده جوزة المعصرة وحدي وهو قال لهم كده قال لهم كلكم هتسيبوني لكني لست وحدي لان الاب معي انا مش عاوز حد منكم محدش فيكم كبشر قد المهمة دي كلكم ارجعوا لورا لانه ده مش شغلكم دي جولة بيني وبين عدو الخير بقالها الاف السنين لازم ادخلها لوحدي ولازم اخلص عليه فمحدش فيكم يدخل في الجولة دي معايا ان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون وفيها طبعا معنى رمزي عن الفداء يعني مش انتوا عاوزين واحد تموتوه ايه رايكم خدونا انا وسيبوا دول تنطبق علينا كلنا ما هو المسيح عمل كده قال خدوني انا وسيبوا كل ولادي دول كل اللي يشيلوا اسمي سيبوهم في حالهم ما تحكموش عليهم بالاعدام حتى لو كانوا يستاهلوا انا اللي تاخدوني ان كنتم تطلبونني دعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قالوا من كم ساعه وهو بيصلي أن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا ليه يمكن في الوقت ده كان منهم ناس هتضعف يمكن كانوا هيموتوا وهم لسه ما اكتملش إيمانهم وتوبتهم وجهادهم فالمسيح لو المجد حافظ عليهم ما دخلهمش المعركة دي ما عرضهمش لهذا التحدي اللي فوق طاقتهم سابهم كلهم يهربوا وهو اللي شجع على هروبهم ودخل نوع من الفصال مع اليهود قال لهم عاوزني سيبوهم يمشوا ثم ان سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى وكان اسم العبد ملخص فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها هم كان معاهم حسب كلام بقية الأناجيل حوالي سيفين والسيفين دول ساعات كانوا ياخدوهم لا يطلع لهم تعبان في السكة لا وهم مسافرين يعني بيحتاجوا الحاجات دي وطبعا المسيح لو المجد كان موصيهم ان السيف ده ما, ما يقصد بيه سيف روحي ما كانوش فاهمين انه بيتكلم كلام روحي فبطرس طلع السيف عشان يدافع عن المسيح بحركة شهامة وهو مش فاهم ان المسيح لو المجد مش محتاج الكلام ده وفي نفس الوقت ما عجبوش الاسلوب ده خالص فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة يوحنا لانه هنعرف بعد كده ان له علاقة ببيت رئيس الكهنة عارف رئيس الكهنة وعارف عبيده عارفهم بالاسم يوحنا الحبيب بالذات عشان كده الوحيد اللي ذكر الحادثة دي وذكر حتى هذا العبد اللي كان ضمن الجماعة اللي جايين يمسكوا المسيح واسمه ملخص بالاسم كمان فقطع ودنه زي ما قال الانجيل الاخر طبعا المسيح له المجد شفى هذا العبد ولكن يوحنا هنا ركز على كلمة ربنا يسوع لما قال له اجعل سيفك في الغمد يعني ايه رجع سيفك يا بطل احنا مش بتوع حاجات من دي كل اللي بيدعوا او بيتهموا المسيحية انها بتمسك سيف يقروا الكلام ده المسيحية ما بتمسكش سيف ابدا سيف حرفي احنا ما عندناش غير سيف الروح الذي هو كلمة الله وعندنا السلاح الثاني اللي هو الصليب هي دي اسلحة محاربتنا وعندنا الذخيرة اللي هي جسد ربنا ودمه هذه اسلحتنا لكن احنا ما عندناش اسلحة تانية لان المسيح لما بطرس مسك سيف قال له لا رجعه وفي موقف يستدعي جدا القتال ان كان يعني يجوز ان احنا نقول كده لكن احنا ما عندناش في الفكر المسيحي خالص اي تصريح بالعنف ما عندناش ولا لمقاوم ولا للدفاع عن النفس احيانا وان كان ده يمكن صعب علينا تطبيقه لكن حتى هذا المبدأ المسيح له المجد تقدم كشاة تساق إلى الذبح وكخروف صامت أمام الذي يجزه لم يفتح فاه هي دي المسيحية في, في كمالها وفي جمالها فما فيش ادعاء ان في حاجة اسمها ارهاب مسيحي الكلام ده ملوش علاقة بالكتاب خالص اجعل سيفك في الغمد الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها يعني ايه يعني ده ظلم في لغة الناس اللي بيحصل ده ظلم ده قساوة المسيح مظلوم والناس دي مفترية مئة مرة طب وبعدين المسيح يعلمنا مبدأ حلو لما تتظلم تقول ايه الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها ربنا سامح بالظلم طيب تقبل من ايد ربنا الكاس ده ربنا بيديك كاس فيه شوية مر بس هو اللي بديهولك وده ابوك وبيحبك والكاس دي هي اللي هتوصلك السماء تقبل من ايد ربنا ولا ما تقبلش ان كنت هتقاوم وتحارب وتقاتل يبقى انت مش قابل الكاس التي اعطاك اياها الله انا باخدها بالمعنى التطبيقي علينا لان كتير يقاوموا الشر بالشر كتاب علمنا غير كده لا تقاوموا الشر بالشر لكن حتى لو ظلمت ايوه ممكن تطلب تتكلم تدافع عن الحق زي ما المسيح هيتحاكم وهيتكلم لكنه لا يقاوم الشر بالشر ولا يغلبنك الشر يغلب الشر بالخير ولو لقيت ظلم سافر يا ريت بهذا الايمان نتعلم من ربنا يسوع نقول ايه الكأس التي أعطاني إياها الآب ألا أشربها أحلى موقف لقبول التجربة هي الآية دي كل تجربة تيجي في حياتك قول كده الكأس التي أعطاني إياها الآب ألا أشربها بقى هو محضر لي كاس وعاملها لي بإيده وعارف بالظبط طعمها وعارف كويس فايدتها أشربها وأقول له لا مش عاوز أشرب يبقى ابويا ازاي اذا قلت له مش عاوز اشرب يبقى فين ايماني لو قلت له مش عاوز اشرب رفضنا للتجارب للالام للظلم كاننا مش عارفين نقول ورا ربنا يسوع الكأس التي اعطاني اياها الاب الا اشربها ده بيبكت بطرس لانه رفض قال له لا ترفضش الاب قال كده احنا هنعمل كده سمح بكده احنا هنقبل كده ثم ان الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع واوثقوه طبعا يعني انا ما فيش مجال نقول بقى التأملات بتاعة اسبوع الالام والصليب مين اللي بيوثق مين يعني مين ده اللي بيوثقوه المسيح له المجد اللي يعني يملك هذا الكون كله اللي كل البشر خليقته اللي الملائكة ربوات تخاف تقف قصاده يحط نفسه في هذا الموقف ان شوية جند من اسوأ فئات المجتمع المنحلة يمسكوه يبهدلوه ويربطوه وهو ساكت واحنا الواحد فينا لو سمع كلمة زيادة يبقى مش طايق نفسه ولا طايق حد لكن المسيح له المجد تذلل وقبل ظلم وبهدلة لم يقبلها إنسان مكرم في حياته بل بقى بالله له كل المجد والكرامة أوثقوه يعني بدأت رحلة البهدلة من ساعة ما اتمسك في البستان برضو أحد تأملات القديسين الأوائل يقولوا المسيح اتمسك في البستان واتصلب في بستان لأن آدم عمل العملة في بستان آدم يوم ما وقع ما وقع في جنة عدن والبشرية كلها ضيعت كل مجدها في البستان فعاد المسيح القصة وفي البستان سلم ذاته فداء عنه ومضوا به إلى حنان أولا لأنه كان حمى قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة يعتقد أن حنان كان رئيس كهنة قبل قيافة ويبدو أن ده يعني ال ال ال يعني الحية الكبيرة بتاعتهم وكلهم متفقين عاوزين يخلصوا من المسيح والدليل ان الحكاية مش قانونية او خدوهم حنان الاول طب هو ده مش رئيس الكهنة ساعتها يعني المفروض يتاخد على رئيس الكهنة عدل لا هو حنان اللي عمل التدخل لان كلها مصالح فخدوه الى قصر حنان اولا الذي كان حمى قيافة طبعا الكهنوت اليهودي كان فيه تناسب نسب يعني وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب فاكرين لما قلنا أن قيافة بالرغم أنه إنسان شرير قال كلمة تنفع نبوة لما اجتمعوا كده رؤساء الكهنة وقال لهم بصوا بقى أحسن واحد يموت عن الشعب ولا الشعب كله يتبهدل هو كان يقصدها ان احنا نخلص من المسيح لحسن الرومان يجوا يحسوا بالقلق ويبهدلونا لكن اللي قاله كان نبوة صريحة فيقول يوحنا الحبيب إذ كان رئيس كهنة فلم يقل هذا من نفسه يعني يعني أنا دايما أقول العمة نطقت يعني هو ما يستاهلش هو ما بيقولش حاجة عدلة لأن هو إنسان شرير لكن لأنه رئيس كهنة قال كلمة تصلح أن تكون نبوة مع أنه هو قالها بمعنى لكن المعنى الدقيق بتاعها ان المسيح فعلا بيموت من اجل البشرية عشان كده يوحنا بيفكرنا بيه ويقول هو ده اللي اشار على اليهود انه خير ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الامة كلها ده كان كلام قياس وكان سمعان بطرس والتلميذ الاخر يتبعان يسوع مين التلميذ الاخر يوحنا نفسه لانه كان يخجل انه يقول اسمه عارفين احنا في الفكر المسيح المتواضع حتى الكاهن ما يقولش اسمه يقول مثلا ابونا وابونا وضعفي فهو نفس الفكر واخدينها من فكر الكتاب انه التلميذ الاخر يعني كانه نكره يعني مع ان هو صاحب الكتاب كله صاحب الانجيل ده يعني كان سمعان بطرس والتلميذ الاخر يتبعان يسوع وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنه يوحنا كان من البيوت الغنيه شويه ويبدو كان في علاقة غير مباشرة برئيس الكهنة أو بعيلة رئيس الكهنة فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة لازم تتخيلوا المنظر كان بيبقى قصر وفي ساحة طويلة كده حوش كبير الحوش ده زحمة ليه عساكر على عبيد على ناس سمعت الزيطة ودخلت والدنيا نص الليل فدخل يوحنا ودخل معاه سمعان بطرس من البوابة الخارجية لكن هم القصر جوه المسيح اتخذ على القصر جوه عشان يقف يتحاكم قدام حنان ويبهدلوه شوية لكن هم قاعدين في الحوش بره كان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا يعني بطرس دوب دخل بس خايف طبعا عارف ان المكان ده فيه قلق فخرج التلميذ الاخر الاول بطرس ما دخلش يعني يوحنا دخل من الباب لانه معروف وبطرس وقف بره الباب لكن التلميذ الاخر يوحنا خرج التلميذ الاخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنه وكلم البوابه يعني كلم الحرس اللي على الباب قال لهم بطرس ده معانا تبعي فدخلوا فادخل بطرس ويا ريته ما دخل فقالت الجاريه البوابه كان في شغالة على الباب وهي وبطرس داخل قالت له مش انت ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان فقال ذاك أول مرة قال لا مش أنا لست أنا هو خايف خايف طبعا لكن دي حتة جارية وكان العبيد الخدام واقفين وهم قد أبرموا جمرا لأنه كان برد ده برضه ينبهنا أن المسيح له المجد الليلة دي كانت من قساوتها أيضا أن كان موسم شتاء فهو بيتبهدل وبيتعرى وكانت الدنيا برد يضاف إلى ألامه وكانوا يصطلون يصطلون يعني عاملين نار وقاعدين يتدفوا وكان بطرس واقفا معهم يصطلي طبعا بطرس عاوز يتفرج مش قادر يتكلم خالص مش عاوز يقول انه تبعه فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه هم عايزين يعملوا محاكمة صورية اولا حسب الشرع اليهودي ممنوع المحاكمة في الليل فدي اول غلطة قانونية ثانيا لازم الشخص يدافع عن نفسه ثالثا لازم يبقى في مجمع مش شخص واحد اللي يحكم عليه يعني كل القوانين اليهودية لخبطوها في الليلة دي لكن يعني عشان يكملوا التمثيلية هم ناويين ناويين على صلبه يعني فابتدوا يسألوه عن تلاميذه وعن تعاليمه عشان يوقعوه في الكلام وياخدوا منه حجة تهمة لأنه مش لاقيين تهمة مش عارفين يقولوا يتصلب ليه مش عارفين ما عملش حاجة طبعا تستاهل الصلب أجابه يسوع أنا كلمت العالم علانية دي ما لهاش غير يوحنا الحتة دي أنه مصاب رئيس الكهنة المسيح اتكلم ودافع دفاع مجيد واعترف الاعتراف الحسن عن عما صنعوا أجاب يسوع أنا كلمت العالم علانية بمنتهى الجرأة أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لم أتكلم بشيء لماذا تسألني أنا أنت عاوز تعرف تعليمي جاي تسألني أنا ليه أنا ما علمتش حاجة في الخفاء أنا لم أعلم في الخفاء لأن اللي بقوله حقيقة الحق الحق وهسأل كل الناس اللي سمعت كأن المسيح بيؤكد أنه لم يخطئ لو هو شخص متهم كان هيحاول يتهرب من الكلام اللي قاله قال له أنا الكلام اللي قلته قلته في العلن ما قلتوش في الخفاء لماذا تسألني أنا اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا روح اسأل الناس أنا قلت إيه هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا يا ريت إحنا الآية دي تشغلنا هل نحن نعرف ماذا قال المسيح هل لو سألنا حنان وقيافة عن تعليم المسيح نقول لهم أيوة عارفينها اسأل هؤلاء ماذا قلت أنا المسيح بيقول ما تسألنيش أنا روح اسأل الناس اللي سمعت يعني الدور علينا أن نشهد للمسيح وأن ننادي بتعاليمه هو هيجي له وقت مش هيتكلم بداله احنا اللي هنعلم تعاليمه احنا اللي هننادي باللي هو قاله لأن هو نادى علنا أنا أخلص في دقيقة واحدة ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا أهكذا تجاوب رئيس الكهنة بالرغم ان اجابة المسيح الحقيقة ما فيهاش حاجة غلط هو مجرد دافع دفاع جريء قال له انت بتسألني ليه اسأل الناس انا قلت حاجة في الخفاء لكن واحد من الخدامين عشان يرضي رئيس الكهنة لطم المسيح برضه دي حاجة يعني اه تأشعر يعني ان المسيح له كل المجد يتجاسر انسان انه يلطمه دي اهانة كبيرة قوي والمسيح اللي قال لنا ادي الخد الثاني نشوف عمل ايه هو الخد الثاني معناه المحبة بلا حدود والاحتمال بلا حدود وطبعا الموقف هنا يؤكد ان المسيح بيحب بلا حدود ويحتمل بلا حدود لكن مش مقصود الخد الثاني حرفيته عشان كده المسيح لو المجد عمل ايه أجابه يسوع إن كنت قد تكلمت رضيا فاشهد على الرضي لو أنا قلت حاجة غلط قل لي فين الغلط اللي أنا قلته وإن حسنا وإن كنت أنا تكلمت حسنا فلماذا تطردني ده يؤكد أنه الخد الثاني مش حرف الخد الثاني مقصود به استعداد للحب استعداد للاحتمال من اجل الاخر من اجل الله بلا نهاية لكن مش معنى كده انا ملطش لا لان المسيح له المجد قال له انا لو قلت حاجة غلط قول لي ايه الغلط اللي قلته ان كنت تكلمت حسنا فلماذا تضربني اذا المسيح بيعلمنا ان صحيح نحتمل بلا حدود ونحب بلا حدود لكن ده مش معناه آه، ضعف لا لانه قبلها بيقول انا هو وقعوا هو مش ضعيف وكان حنان قد ارسله وثقا الى قياس رئيس الكهنه نكتفي بهذا الجزء ناخد ايه بس من الحزب عشان ما نبطلش العاده دي ها الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها نقولها مع بعض الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها كمان مرة الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها